موقع القرآن وحياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي والآن مع الشيخ
يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين والذي دلنا على طريق الهداية وأرشدنا إلى صراط الله المستقيم اللهم جازه عنا بأفضل ما جازيت نبيا عن أمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الثانية في دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ وهي الحلقات الخاصة بموقع القرآن حياتنا وحقا فإن القرآن حياتنا إن شاء الله تحدثنا في الحلقة السابقة عن التعريف بالكتاب والصور التي ترد عليها المتشابهات في الكتاب أو في يعني القرآن وطبعا ممكن يكون في صور أجد من هذا اللي ممكن يعمل صور أجد من هذا يبقى يبلغنا إن شاء الله والسبع صور اللي احنا حطيناهم كرؤوس مواضيع لهذه الحلقات ضربنا الأمثلة لكل صورة من هذه الصور وقلنا إن شاء الله لما تيجي في موضعها هنشرحها ونحط لها العلامات المناسبة إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فعلشان ما نضيعش وقت إن شاء الله نبدأ على طول بإذن الله في شرح الكتاب نبدأ من البند الأول في الكتاب اللي معاه الكتاب ممكن يفتح الكتاب وينظر في البند الأول من الكتاب وهو في سورة البقرة زي ما قلنا ان احنا بادئين بسورة البقرة بعد سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا البند الأول في الكتاب اللي هو في سورة الفاتحة ما جاء في أولها بعد البسملة الحمد لله رب العالمين كلمة الحمد الحمد لله بنقول انها جاءت كام مرة في القرآن الكريم في افتتاح الصور مش الحمد لله في كل القرآن لا انا عايز افتتاحيات الصور لان احنا دلوقتي هنتكلم اللي افتتحت به الصور في القرآن الكريم كم صورة افتتحت بالحمد الحمد لله الحمد لله وقلنا قبل كده انها خمس صور افتتحت بحمد بالحمد لله اولا سورة الفاتحة اللي احنا دلوقتي في صدرها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة بعد كده الآية الأولى من سورة الأنعام لأن افتتحت بيها يبقى كلها هنذكر الآيات الأولى الآية الأولى من كل سورة لأنها افتتاح كل سورة سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور آه الآية السورة رقم ثلاثة سورة الكهف احنا بنقول بالترتيب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة آه سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير آخر آه سورة سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الآيات دي خمس صور افتتح بها خمس آه، بالحمد لله في أول الصورة آه، بعد كده ننتقل إلى البند الثاني من الكتاب آه، عايز أقول بس يعني حكاية الترتيب في ال- الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وفي هذه الحلقات آه، ممكن تلاقوني أنا ماشي أقول حاجات زيادة عن هذه البنود يعني ممكن أزود حاجة وفي نفس الوقت كمان ممكن ان انا ما اذكرش بعض البنود هتقولوا الله ده يعني ساب البند رقم اربعة او ساب بند رقم خمسة ايوه لان في بنود انا مش هتكلم فيها في هذه الحلقات لان يعني شايف ان هي لو اتقوأت من الكتاب آه، يعني سهلة وميسرة ولا تحتاج ان احنا نعيدها في الحلقات فممكن الحاجات اللي نفوتها ممكن تقرؤوها في الكتاب وهي تبقى برضو عليكم ان شاء الله آه، البند رقم اثنين آه، فيما جاء في الحروف المقطعة اللي هي في اوائل الصور في صور آه، جاء فيها الحروف المقطعة آه، من ضمن- من ضمنها سورة آه، البقرة آه، في قوله تعالى الآية الأولى في سورة البقرة ألف لام ميم ألف لام ميم آه، ابتدأت فيها سورة البقرة وبرضه بنقول وده سؤال بيجي برضه في الأسئلة اللي احنا هنحطها أثناء الامتحانات آه، كم آه، سورة من سور القرآن الكريم بدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم آه، بنقول ان احنا قلنا في سورة الفاتحة بدأت بالحمد لله وكان آه، خمس سور افتتحت بيها الحمد لله آه، اما بالنسبة لل- للي بعد كده اللي هي سورة البقرة الف لام ميم افتتح بيها ست سور وقلنا قبل كده ان علشان كمان نثبت هذا وما ننساش آه، اول سورتين في القرآن الكريم اللي هم من طوال السور يعني بعد سورة الفاتحة اللي هي سورة البقرة وسورة آل عمران يعني جايين بترتيب السور سورة البقرة وسورة آل عمران افتتحت بألف لام ميم ثم بعد ذلك أربع صور أيضا افتتحت بألف لام ميم برضو بالترتيب يعني آه، متتاليات اللي هي سورة العنكبوت سورة الروم سورة لقمان سورة الايه السجدة يبقى سورتين في الأول البقرة آل عمران آه، وبعد كده برضه أربع صور متتالية العنكبوت الروم لقمان السجدة افتتحت بألف لام ميم آه، لو أنا آه، مادام اتكلمنا في ألف لام ميم هنقول بقى إيه إن برضه في سور افتتحت برضه بألف لام ميم بس فيها زيادة شوية فيها حرف زيادة آه، زي مثلا آه، سورة مش زي مثلا هو بالتحديد يعني آه، سورة آه، ال- الأعراف لو حطينا حرف الصاد على ألف لام ميم هيبقى ألف لام ميم صاد يبقى سورة إيه ال- الأعراف آه كذلك آه، سورة آه الرعد آه لو حطينا حرف الراء بعد ألف لام ميم يبقى ألف لام ميم راء يبقى سورة الرعد آه افتتحت بها سورة الرعد بألف لام ميم راء آه بعد كده آه إن شاء الله ننتقل إلى ال- آه، البند رقم ثلاثة البند رقم ثلاثة البند رقم ثلاثة آه، اللي هو في الآية رقم ثلاثة وأربعة وكنا ضربنا بيها مثل في الآيات المتتاليات اللي بتيجي آيات متتاليات وبيحدث فيها لبس في ترتيب الآيات فربما جاء واحد بالآية رقم أربعة قبل الآية رقم ثلاثة وقلنا نحن هنعطي لها علامة علشان إن شاء الله ما يحدثش هذا اللبس وقلنا قبل كده ان ممكن آه، آه، البعض مننا كثير ما يخطأش في هذا الموضوع ولكن انا بقوله علشان اللي بيخطأ فيه او علشان لما احنا نسمع لغيرنا ويقع في هذا الخطأ ان احنا ممكن ننبهه ونديله هذه الايه العلامة الآية رقم 3 و4 اللي هي جاءت بعد الآية رقم 2 هنبص نلاقي الآية رقم 2 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين وبعدين جاءت بقى من صفات المتقين مين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دي الآية رقم 3 وجاء بعدها الآية رقم أربعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هنبص نلاقي الآيتين آية رقم ثلاثة والآية رقم أربعة دولت آه، آيات إيه متتاليات زي ما قلنا آيتين متتاليتين ولكن بدأوا بنفس ال- القول آه، الأولانية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبرضه اللي بعديها والذين يؤمنون يبقى الاثنين ايه ولا الذين يؤمنون وبعديها والذين آه، يؤمنون فبيحدث هنا لبس بالترتيب فبنجد ان في بعض آه، بيقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بيجيبها الايه رقم اربعه قبل الايه رقم ثلاثه وقلنا ان ان علشان نعطي علامه لها او عشان نذكر بيها انفسنا ونذكر بيها غيرنا ان احنا دايما بنقول الايمان بالغيب ده من اعلى مراتب الايمان يعني آه، المتقين وصفات المتقين وصفات المؤمنين اول صفه لهم واعلى صفه لهم الايمان بالغيب لان زي ما قلنا الايمان بالغيب من اعلى مراتب الايمان لأن الإنسان في هذا بيؤمن بالله وبيؤمن بالملائكة وبيؤمن بالرسل وبيؤمن بالكتب وبيؤمن بعذاب القبر وبيؤمن بكل شيء جاء في الغيبيات اللي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها الرسول فدي من أعلى صفات المتقين وأعلى صفات المؤمنين فعلشان كده نتذكر ون- ونجيبها في أول الآية لما نتذكر هذا الكلام آه، لا ننسى بعد كده يبقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نقدم الإيمان بالغيب وكذلك فيها ويقيمون الصلاة وبرضه من أعلى فرائض آه، الإسلام ال- إقامة الصلاة بعد الإيمان بالله بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعلى الم- الفرائض إقامة الصلاة فهذه الآية جمعت بين الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة في أول ما جاءت في آه، آه، سور القرآن وأول ما جاء في القرآن في صفات المؤمنين وصفات الم- آه، المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبعد كده والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يبقى نتذكر هذا الكلام بعد كده اللي نمسك في الآية رقم أربعة الآية رقم أربعة اللي هو البند رقم أربعة في الكتاب هنلاقي آه، الآية رقم أربعة بتقول إيه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فنقول هنا آه، جاءت كم مرة في القرآن آه، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آه، جاءت في القرآن الكريم هذه الآية يعني متماثلة مع آية أخرى نفس الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دي الآية رقم خمسة في سورة البقرة الآية رقم خمسة في سورة البقرة والآية رقم خمسة في سورة البقرة كذلك الآية رقم خمسة أيضا من سورة لقمان يعني البقرة خلي بالك عشان برضه ما تنسيش ممكن دلوقتي أنا يعني جاء في بالي خاطر كده إن سورة البقرة وسورة آه، لقمان آه، فيهم حرف الايه القاف سورة البقرة وسورة لقمان الاثنين فيهم حرف القاف لأن هنيجي دلوقتي هنتكلم معاهم آه، سورة النمل ما فيهاش حرف القاف لكن الآيات المتماثلة جاءت في سورة البقرة وسورة آه، لقمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جاءت في السورتين آه، البقرة ولقمان جاءت بعد إيه بقى بعد الآية رقم أربعة في كل منهما يعني سورة آه، ال- آه، البقرة في الآية رقم أربعة ختمت وبالآخرة هم يوقنون وفي سورة لقمان ختمت برضو الآية رقم أربعة وهم بالآخرة هم يوقنون وكمان سورة النمل ختمت برضو آه، وهم بالآخرة هم يوقنون يبقى في ثلاث صور جاءوا في القرآن في آية و- في آية آه، في الآخ- في آخرها وبالآخرة هم يوقنون أو وهم بالآخرة هم يوقنون الوحيدة اللي جاءت لأن هي جاءت آه، مش ليه- ليه يعني يعني عشان نتذكر أول مرة جاءت هذه وبالآخرة هم يوقنون ما فيش وهم بالآخرة هم يوقنون اللي هي جاءت في سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإيه وبالآخرة هم يوقنون أما في سورة لقمان وفي سورة النمل وهم بالآخرة هم يوقنون الآية رقم أربعة في سورة لقمان وكذلك الآية رقم آه، ثلاثة في سورة النمل وهم بالآخرة هم يوقنون يبقى في تشابه مع ال- سورة لقمان وسورة النمل في وهم بالآخرة هم يوقنون أما الآية رقم أربعة في سورة البقرة الوحيدة اللي جت إيه وبالآخرة هم يوقنون مفيش وهم بالآخرة هم يوقنون المهم بقى اللي اللي احنا بنقول عليه ايه الآية اللي بعديها الآية اللي بعديها جاءت بقى فين في سورة البقرة ولقمان بس ما جاتش في سورة النمل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ودايما بنقول لما تيجي آه، آه، آيتين آه، متماثلتان في في كذا موضع في القرآن آيتين أو مرتين أو ثلاث مرات آية واحدة جاءت مرتين أو ثلاث مرات في القرآن فيها تماثل هنا آه، مهم جدا إن أنا أربطها بالآية اللي بعديها ليه لأن بيحصل هنا بقى في لبس آه، ما نتذكرش الآية اللي بعديها يعني ممكن نيجي في سورة لقمان نقول وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا آه بيحصل هذا الكلام لا عايز أتذكر إن آه، الآية اللي بعديها في سورة البقرة إزاي بحددها والآية اللي في سورة لقمان بعديها إزاي أحددها يعني أنا كده اجتهدت في هذا الموضوع ويعني آه، إذا كان آه، حد منكم آه، حط علامة تانية أو رابط تاني يبقى خير وبركة لو ما حطش نشوف اللي- اللي اللي أنا بقوله ينفع ينفع ما ينفعش كل واحد يجتهد إن هو يحط لها رابط آه، الآية في سورة آه، البقرة آه، كانت هذه الآيات آه، كانت بتتحدث الآيات السابقة عن إيه زي ما لسه قايلين في أول سورة البقرة عن صفات المتقين وصفات الإيه المؤمنين لسه بنقول في صفات المتقين وصفات الايه المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما انزل اليك وكل الحاجات دي ايمان بالغيب وايمان واقام الصلاه ويؤمنون دي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دايما لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيجي يتكلم عن صفات مثلا المؤمنين أو صفات المتقين يجي قصادها بقى بعد كده يتكلم عن صفات إيه الكافرين فهنا هنبص نلاقي في الصورة بتاعة سورة البقرة كان الحديث عن صفات المتقين وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يجي بعدها إيه بقى المقابل لها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون طب إيه الفرق بينها وبين سورة آه، لقمان سورة آه، لقمان كانت بتتحدث قبلها عن ايه في اول سورة لقمان عن صفات المحسنين جاء في اولها في الايه رقم ثلاثة هدى ورحمة للإيه؟ للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين يقابلها الذين يفرطون في في دينهم وما يتمسكوش بهذا الدين في ناس محسنين وفي ناس بيفرطوا يبقى المقابل لها الاولانيه كانت المؤمنين والمتقين المقابل لها الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جاءت صفات الإيه الكافرين أما هنا في سورة آه، لقمان كانت تتحدث عن آه، المحسنين هدى ورحمة للمحسنين يبقى بعد كده لما نقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نجيب الصنف الثاني اللي هم المفرطين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا يبقى ده المقابل لها يبقى تتذكر الآية بتاعت يبقى لازم بعد ال- الآيات اللي بيجي فيها تماثل تربط هذه الآية بالآية اللي بعديها عشان ما تخشش في آه، موضع آخر غير الموضع الصحيح بعد كده البند رقم خمسة في الكتاب البند رقم خمسة في الكتاب اللي هي الآية رقم سبعة الآية رقم سبعة في المصحف آه، قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم إيه ولهم عذاب عظيم هذه الآية هنعطي فيها آه، هنعطي فيها علامتين من علامات التشابه علامتين العلامة الأولى أولا آه، جاءت أول الآية ختمة ليه لأن الآية اللي هنقولها فيها تشابه لها طبعة طبعة فين آه، في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم دي أول حاجة عايز أذكرها إن في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم أما في سورة النحل أولئك الذين طبع ما تقولش أولئك الذين ختم لا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم العلامة المهمة أنا لسه ما جيتش للعلامتين اللي أنا بقول لكم عليهم العلامتين اول حاجة فيهم آه، نبص نلاقي في آية آه، سورة آه، البقرة اللي هي الآية رقم سبعة ختم الله على قلوبهم على على قلوب خلي بالك من كلمة على دي لأن هي دي الرابط المفتاح اللي أنا عايز أقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كلمة على هنا آه، جاءت كم مرة في الآية جاءت ثلاث مرات يعني قبل كل جارحة من الجوارح جاءت كلمة على ختم الله إيه على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم آه، بنقول بقى ان هي دي الآية الوحيدة في القرآن وهي اول آية جاءت في القرآن في هذا السياق دي اول مرة تأتي هذه الآية في القرآن جاءت اول آية تكررت كلمة على دي ثلاث مرات ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وبقول لك ان هي الوحيدة في القرآن اللي فيها على على على قبل كل جارح ليه بقول هذا الكلام لان في آه، البعض آه، لما يجي يقرأ مثلا في سورة تانية زي سورة مثلا النحل في الآية اللي احنا قلناها أولئك الذين طبع الله على برضه هي على قلوبهم يقول على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لأن برضه الثلاث جوارح هنا تكرروا سورة البقرة قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وهنا برضه قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بيحصل لبس عند البعض يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فأنا عشان أذكرك بقول لك إن كلمة آه، على دي آه، اللي جاءت ما جاتش مكررة في هذه إلا في في الآية رقم وا- في أول مرة يعني في سورة البقرة يبقى لما تقرأ سورة البقرة تقول على على على قبل كل جارح أما بعد كده ما تجيش خالص على على على ولكن الموضع الثاني أولئك الذين طبع الله على مرة واحدة بس وتروح حاطط كلها الجوارح بعديها على قلوبهم معطوفين كلهم على بعض أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الإيه؟ هم الغافلون أدي أول حاجة آه، أحب أقولها في هذه الآية آه، بعد كده عايز برضو أعطي رابط أو علامة آه، في هذه الآية مع الآية رقم عشرة في سورة البقرة شوف آيتين هم جم الآية رقم سبعة في سورة البقرة بعد كده الآية رقم عشرة في سورة آه، الإيه؟ البقرة آه، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن برضه صفات المنافقين في قلوبهم ايه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دي مش موجودة في الكتاب دي فيها إضافة عن الكتاب آه، عشان كده هتسجلوها إن شاء الله لكن بقول آه، ايه ال- الاختلاف هنا او ايه انا عايز اعطي علامة ايه آه، لان انا بشوف ان في الكثير برضه آه، يجي في الآية رقم سبعة ختم الله على قلوبهم وعس- وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب اليم ولهم عذاب ايه اليم لا وهي ولهم عذاب عظيم او يجي في الآية رقم عشرة ويختمها ولهم عذاب عظيم لا انا عايز ادي علامة علشان تتذكر امتى تقول هنا عظيم وامتى تقول هنا أليم زي ما عطينا العلامة في اول مرة بتاعت على قلنا على وعلى وعلى يبقى تتذكر هذا الكلام اللي انا بقوله لك ان ان بقى قبل كل جمله فيها على على على وعلى تبتدي بحرف الايه حرف العين على بتبتدي بايه بحرف العين يبقى لما تشوف نفسك بتقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب ايه بقى العين برضه عظيم ما تقولش بقى أليم لا حط بقى عظيم اللي فيها العين علشان تتذكر هذا الموضوع إن شاء الله وما ننساش تاني إن شاء الله يبقى آه، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أما الآية رقم عشرة آه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أولا ما فيش هنا ما تكررتش كلمة على على على فبتذكر على طول أقول ولهم عذاب أليم كذلك آه، هديك علامة برضو آه، في نفس الآية علشان انت يعني لو قريتها لوحديها برضه تتذكر في قلوبهم ايه مرض هذا المرض ده يعني توضيح من عندي علامة بقول ده مش تفسير وفي قلوبهم ايه مرض ودايما احنا بنشوف المرض بيسبب ايه بيسبب عذاب بيسبب عذاب العذاب ده بنقول عليه ايه ده بنقول عذاب أليم ما بنقولش عذاب عظيم طبعا اللي بيسيبه مرض ده بيبقى عنده ألم بيبقى عنده ايه ألم فبنقول هنا عذاب أليم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني تكررت كلمة المرض دي أهم مرتين يبقى هنا ولهم عذاب أليم واللي بيسيبه مرض آه، في أي شيء في جسمه ربنا يعافينا إن شاء الله جميعا آه، بيحس بألم و- ولا سيما بقى اذا كنا بنتكلم عن المنافقين لا بن- بنتكلم عن المنافقين فهؤلاء المنافقين بيصيبهم هذا الالم في الدنيا وان شاء الله في الايه في الاخره ان شاء الله لو آه لم يتوبوا يعني يبقى دي ربطنا دلوقتي الآية بتاعت رقم سبعة ولهم عذاب عظيم الآية رقم عشرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإن شاء الله لما تراجعوا على هذا الكلام بعد الحلقة وتسمعوا الدرس تاني ومرة واثنين وثلاثة إن شاء الله آه إن شاء الله تثبتوا هذا الكلام بعد كده آه، نيجي للآية لل- للبند رقم سبعة البند رقم سبعة ومن الناس برضو البند رقم سبعة اللي هو الآية رقم ثمانية بقى في المصحف آه، برضو هذا ال- هذه الآية حد برضو فيها علامتين حد بيها فيها إيه علامتين رغم ان في الكتاب في علامه واحده في نقطه واحده انا زودت علامه في هذه الايه هنقولها ان شاء الله هنقولها لكم في الاول ان شاء الله هذه الآية رقم 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هنا بقى إيه العلامة الأولانية عايز أقول ومن الناس جاءت كم مرة في القرآن ومن الناس طبعا هنلاقيها كتير إذا كنتوا عايزين تعملوا بحث فيها موجود هذا البحث ومن الناس ومرة واحدة فمن الناس يعني كل ما جاء في القرآن ومن الناس سورة البقرة مليانة طبعا آه، و- وفي آية فيها برضه فمن الناس أما أنا آه، ده- طيب هنتوقف شوية في الكلام في هذا الموضوع لان انا عايز آه، اعطي آه، شيء يعني ملفت في الاجابات اللي اللي انتوا جاوبتوها في ال- في الاجابه على الحلقه الاولى اللي هي السؤال بتاع الحلقه الاولى آه، ليه انا هديه دلوقتي علشان لما اجي اشرح يبقى مفهوم احنا المنهج بتاعنا ايه رغم ان احنا طلعنا عن الدرس شويه ولكنه مهم في الكلام اللي هنقوله ان شاء الله آه، ال- البعض من حضراتكم يعني بصراحة آه، اجتهد اجتهاد عظيم جدا في الإجابة على هذا السؤال هل آه، عليم حكيم أكثر انتشارا ولا أقل انتشارا عن الحكيم العليم يعني المعظم معظم الإخوة والأخوات آه، أجابوا إجابات آه، صحيحة ودقيقة ويمكن أنا الحمد لله بفضل الله رديت على جميع من آه، جاوب وأيدت الأسامي وأعطيت درجات للي جاوب على هذه الأسئلة لكن أنا عايز أعطي آه، يعني نبذة أو علامة إن الكثير من حضراتكم اجتهد اجتهاد زيادة عن المطلوب في السؤال آه، ازاي اجتهد بقى آه، جاب لي مثلا احنا احنا السؤال محدد يا جماعه خلي بالكم احنا بندي علامات وعشان نتذكرها آه، وقلت قبل كده ان في آه، كتب كثيرة في المتشابهات موجودة وهذه الكتب الكثيرة الموجودة في المتشابهات آه، في- بيجيبوا ال- كل الآية جت كم مرة يعني زي مثلا جت كم مرة عليم الحكيم هيجيب لك كل المواضع اللي جاءت فيها عليم الحكيم او العليم الحكيم وجئت للمواضع آه، هنبص نلاقيها آه، مواضع 25 موضع و... ودي جت هنا ودي جت هنا والاخوه والاخوات راحوا جايبين لي كل الايات اللي ذكرت طبعا ده بحث جميل ويشكروا عليه و... وكويس لكن انا النهارده لما آه، اقول هذا الكلام ولما اجي اقوله لل... لل... لل... للموجودين المشتركين في هذه الحلقه هنتوه يعني احنا هنعمل ايه هنتوه الله 25 مره وهنا خمس مرات وهنا سبع مرات وهنا مرتين مش عارف ايه هنتوه انا قلت المنهج بتاعنا ايه ان احنا بنقول الاقل انتشارا والاكثر انتشارا اللي نقدر نحط له علامات فانا عايز اجابات محدده واجابات واضحه مش عايز اخش في ده البحث اللي انتوا عملتوه ده بحث تشكروا عليه وهتثابوا عليه ان شاء الله لكن ده مش منهجنا هنا بقى منهجنا ايه انا قلت الاقل انتشارا ايه وحدد لي هذه الايه وفي بعض الاخوات برضو راحوا جايبين اجابه صحيحه قالك ال ال الاقل انتشارا اللي هي حكيم عليم او ع- ومعاها العليم والحكيم و- وقالوا مثلا انها آه، سبع مواضع ولم يذكروا هذه المواضع ولم يذكروا هذه الايات لا انا قلت السؤال انا عايز تجيبوا المواضع الأق- يبقى الاجابه مختصره لان دي هي اللي هتثبت لنا القران لكن لما اقول 25 موضع ودي 17 مره ودي 15 مره هنتوه لا انا اقول ال ال الاقل انتشار الاقل انتشارا بنحددها بنقول ان هي مثلا آه، خمس آه، جاءت في خمس صور حنت... لما نيجي في مكانها هنشرحها طبعا خمس آه، صور وجاءت سبع في سبع مواضع في القرآن يبقى بعد كده و- ونقول المواضع بتاعتها يبقى ان شاء الله مش هننساها اما بقى آه، الموضع الاكثر انتشارا اللي هو مثلا العليم الحكيم هنقول وفي باقي القران وفي باقي القران عليم حكيم يبقى انت لما تيجي تسمعي آه، هتيجي مثلا في سوره الانعام هتبقي عارفه ان هي هنا الحكيم حكيم عليم يبقى مش هت... مش هت... مش هتقولي عليم حكيم خالص بس ده اللي انا عايزه يبقى عايزين الاقل انتشارا ونحفظها مواضعها يبقى مش هنتوه هذه كانت لفتة بالنسبة للإجابة بتاعتكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا هنيجي بقى هنا هو للآية آه، رقم 8 من سورة البقرة ومن الناس ما يقول ليه بقى أنا شرح كلمت هذا الموضوع دلوقتي في هذه الآية عشان لما نيجي نقول مثلا ومن الناس هنبص نلاقيها جت في مواضع كثيرة لما أقول لك مثلا اديني بقى المواضع اللي جت فيها آه، ومن الناس هنشوف يبقى ايه الفايدة يعني ومن الناس دي جاءت مثلا آه، في سورة البقرة خمس مرات وفي سورة الحج مرتين وجاءت في لقمان وجاءت في الحج بطريقة تانية وجاءت في العنكبوت ولقمان يبقى انا هنتوه لا انا مش هقول بقى قولي لي ومن الناس من يقولوا ومن الناس جاءت كم مرة لا شوف التحديد بقى انا بقول ايه دي ما تهمنيش لان حقيقة كثيرة انا يهمني ايه ومن الناس من يقول آمنا بالله بس هو ده السؤال بتاعي بقى فين المواضع اللي جاء فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله ليه لان دي نقدر نحفظها وما ننساهاش ونتذكرها يبقى خلاص يبقى جاءت ومن الناس من يقول آمنا بالله اهي معانا اهي في اول آه، آه، الايه اللي معانا دلوقتي اللي هي الايه رقم 8 في سوره البقره ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر جاءت كذلك في سوره الايه سوره العنكبوت الآية رقم 10 في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله برضه يبقى جاءت مرتين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية يبقى عرفنا أن ومن الناس من يقول آمنا بالله جاءت في القرآن كله مرتين في سورة البقرة وسورة العنكبوت أما الآ- العلامة الثانية في هذه الآية الآية رقم 8 في سورة البقرة ومن الناس من يقول أمنا إيه بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خلي بالك بقى بكلمة وباليوم الآخر لم وبرضه دي أول مرة تيجي في القرآن اليوم الآخر دي أول مرة تيجي في القرآن في هذه الآية جاء فيها حرف الإيه الباء آه في اليوم الآخر كان فيها حرف الإيه بدأ بحرف الباء وباليوم الآخر ولم ترد في القرآن الكريم كله وباليوم الآخر لأن أنا بلاقي ناس كتير آه، يقرأوا ال- الآيات زي مثلا آية مثلا في سورة النساء يقول له وماذا عليهم لو آمنوا بالله وباليوم الآخر لا لا ما جاتش آه، بالله وباليوم الآخر إلا في هذه الآية يا- ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر ما جاتش إلا في هذه الآية ولكن جاءت آه، باليوم الآخر لما يكون قبلها حرف الايه النف- النفي لا يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يبقى لما يكون قبلها لا يبقى لازم تحط لها باليوم الآخر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر زي مثلا آه، الصورة يعني شوف الآية اللي احنا قلنا عليها في سورة النساء دي الآية رقم 39 لو نبص الآية اللي قبليها 38 في سورة النساء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا ولا أهي حرف النفي لا ولا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا جاءت كم مرة في القرآن لا يؤمنون بال- لا بالله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جاءت بالتحديد في القرآن مرتين يبقى مرتين يبقى مرة واحدة جاءت آه، آمنا بالله وباليوم الآخر وجاءت مرتين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية رقم 38 من سورة النساء والآية رقم 29 من سورة التوبة لو قرأنا الآية رقم 38 من سورة النساء النساء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا ولا ما دام قلت ولا يؤمنون يبقى على طول ولا باليوم الآخر لا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر آه. وسورة التوبة برضو الآية رقم ت- آه، 29 هتلاقيها نفس الموضوع قاتلوا الذين ايه لا يؤمنون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر برضه جاء فيها حرف الايه الباء اما باقي المواضع هو دي الاقل انتشارا مثلا زي ما بنقول آه، كل القران بعد كده بالله آه، بال- آه، بالله واليوم الاخر كل القران بعد كده ايه بالله واليوم الاخر ندي برضه امثله للايات اللي جاءت بالله واليوم الاخر اللي بيحصل فيها لبس دايما وبتحطوا فيها الباب اول مثل آه، اللي احنا اللي انا قلته آه، ان لاحظ ان الايه 38 اللي انا ذكرتها دلوقتي الايه اللي بعديها برضه جاءت اليوم الاخر برضه يعني الايتين ورا بعض فيهم ايه آه، بالله واليوم الاخر اما الأو- الاولانيه فيها حرف النفي لا والثانيه ما فيهاش يبقى ما فيهاش الباء نقرا الايتين ورا بعض الآية الأولانية في سورة النساء اللي هي 38 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم اللي بعديها على طول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر عشان في كثير بيقول بالله وباليوم الآخر لا بالله عشان ما فيهاش الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكذلك جاءت في عدة مواضع في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر يبقى ما جاتش آه آه ب- بالله وباليوم الآخر إلا في سورة البقرة في أول موضع اللي هي الآية رقم إيه؟ 8 آه بعد كده الآ- المنزل رقم 8 اللي هي في الآية رقم 12 من سورة البقرة وده برضو آه، من ضمن ال ال الأمثلة اللي احنا كنا أعطيناها في الحلقة الأولى وضربنا بيها الأمثال ونديلها بقى إيه ال- العلامة بتاعتها آه، في الآية رقم 12 الآية رقم 12 آه، وإذا قيل لهم آه، دي في الآية 11 11 الآية رقم 11 في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دي الآية رقم 11 آه، لو نبص للآية رقم آه، 13 يعني بعديها على طول بآية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء برضو ترتيب الآيات يعني آيات جاية متتالية آه، وبدايتها واحدة يحصل فيها لبس ايه البداية الواحدة هنا وإذا قيل لهم وفي الثانية وإذا قيل لهم ده اللي بيخلي عندك آه، لبس لأن أول الآية اشتركت مع نفس الآية في وإذا قيل لهم آه لا أنا بقول إن إحنا دايما في هذه الآيات نتذكر تقديم الدعوة إلى عدم الإفساد في الأرض قبل الدعوة إلى الإيمان ليه؟ لأن هذه الآيات الآيات السابقة لهذه الآية كانت بتتكلم عن صفات المنافقين وكان آه، احنا عارفين المنافقين كانوا بيظهروا الإيمان ويبطنوا ال- الكفر وكانوا بيحاولوا يوقعوا الدسائس وي- ويوقعوا الفتنة ويوقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين وبيحاولوا ان هم يردوا ال- ال- المسلمين عن دينهم ويفسدون في دينهم فكان هذا من اكثر الافساد في الارض فانا لما ادعوهم الى عدم الافساد في الارض اهم عندي من دعوتهم الى الايمان وبعد كده لو انا آه، آه، يعني تجنبت الخطر بتاعهم ادعوهم الى الايه الايمان يبقى تقدم ودي علامات انا حاططها ما ما فيش هي دي ال- آه، يعني زي ما قلنا مش هي ده تفسير أنا ما بفسرش لكن يبقى تتذكر هذا ان انا الاول ادعوهم آه، ان انا اتجنب شرهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون اول مره لما تيجي في الايه رقم 13 يبقى الايه اللي بعديها واذا قيل لهم امنوا لكن ما تبتدئش بانهم واذا قيل لهم امنوا كما انا امن الناس لا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض آه، ومع افسادهم في الارض فهم لا يشعرون بقول لك ايه عشان تتذكر اخر الايه مع عدم الافساد في الارض ونقول لهم عدم آه، انهم لا يفسدوا في الارض ومع افسادهم في الارض فهم ايه لا يشعرون لا يشعرون ان هم بيفسدوا ومع كونهم سفهاء فهم لا يعلمون مش عارفين هم سفهاء فنتذكر آه، حتى آه، ربط الايه بنهايه الايه الايه ان شاء الله آه، بعد كده الآية رقم 16 الآية رقم 16 اللي هي البند رقم 10 البند رقم 10 البند رقم 10 آه، طويل شوية ولذلك عايزين نركز فيه شوية لأن بيحصل فيه لبس برضه فإن شاء الله ربنا ييسر علينا الأمر إن احنا نقدر نثبته وما نخطأش فيه بعد كده اللي هي الآية رقم 16 اللي جاءت في سورة البقرة أول ما جاءت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ايه ال- إيه التشابه هنا اللي انا عايز اقوله ايه العلامة وايه اللي انا خايف ان احنا يحصل لبس عندنا في هذه الاية آه، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى جاءت كم مرة في القرآن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وجاءت شكلها إيه طيب وز- وجاءت كمان أولئك الذين اشتروا بس جاءت كم مرة الأول نقول أولئك الذين اشتروا جاءت كم مرة لأن بعد كده دي العموم أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا لم تأتي في القرآن إلا في سورة البقرة يعني لم تأتي في القرآن كله إلا في سورة إيه البقرة وجاءت في ثلاث آيات في سورة البقرة يبقى لم تأتي أولئك الذين اشتروا إلا في سورة البقرة في ثلاث آيات اللي هي الآية اللي معانا دلوقتي اللي هي الآية رقم 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وكذلك الآية رقم 86 الآية رقم 86 من سورة البقرة أولئك الذين اشتروا برضه أهي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وثالث مرة أولئك الذين اشتروا جاءت في الآية 175 من سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار يبقى دي جاءت أولئك الذين اشتروا اشتروا جاءت ثلاث مرات جاءت إيه ثلاث مرات منهم مرتين منهم مرتين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ومرة واحدة جاءت أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني معنى كده معنى كده ان اولئك الذين اشتروا لان احنا قلنا اولئك الذين اشتروا جاءت ثلاث مرات من ضمنهم مرة جاءت اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره والتانيين اولئك الذين اشتروا الضلالة يعني معنى كده ان اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره لم تأتي في القرآن الا في آه في المو في هذا الموضع اللي هي الايه رقم 86 سورة البقرة يبقى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا لم تأتي في القرآن كله إلا في موضع واحد اللي هي الآية 86 في سورة البقرة برضه علشان ما يحصلش لبس بين بين هذه الآية وبين الآيات اللي هي بتاعت أولئك الذين اشتروا الضلالة بعد ما نخلص الآيات بتاع أولئك الذين اشتروا الضلالة نحط لك العلامة بتاع أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة العلامة ايه بقى بتاع اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى جاءت كم مرة قلنا جاءت مرتين اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى مرتين ولكن اول ما جاءت في القرآن اول مرة في الآية اللي معانا اللي هي الآية رقم 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فقط ما جاش فيها إلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دي أول مرة لما نشوف بقى لما تيجي تاني مرة هيبقى فيها زيادة انا دايما عامل علامات في القرآن انها لما بتيجي اول مرة بتيجي كذا ولما تيجي تاني مرة بيبقى فيها زيادة يعني في حاجات انا بطلعها كده برضو للتذكرة يعني العلامة فلما جاءت تاني مرة في القرآن في الآية رقم 175 أولئك الذين اشتروا إذا الضلالة بالهدى زي أول مرة اهي لكن فيها زيادة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار يبقى ممكن تتذكريها بأن أول مرة جاءت أبسط بسيطة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لما تيجي تاني مرة تزودي فيها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة آه في حاجة تانية كمان ان انا ممكن اتذكرها بسياق الآية او بالآية اللي قبليها يعني في الآية الاولى رقم 16 اولها ايه وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم يبقى وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا بس يعني ما قالوش غير إيه قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الآيات يبقى دولت اشتروا الضلالة بالهدى لأن هم إيه قالوا آمنا ولما لقوا ال ال الرؤساء بتاعهم ورؤوس الميثاق يقولوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أما في الآية الثانية كان في زيادة في الكلام وزيادة في سياق الآية اللي هي الآية رقم 174 إن الذين يكتمون أول حاجة بيكتمهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وإيه تاني ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم كل ده أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وكمان إيه والعذاب بالمغفرة في هنا السياق أطول والجرم اللي هم عملوه أكثر ففي زيادة كمان في العذاب أولئك الذين اشتروا الضربة وحط عليها العذاب والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار وهذه للتذكرة فقط نخش بقى على الآية 86 من سورة البقرة لأن احنا دلوقتي بنتكلم في التشابه في هذه الآيات آه، يبقى لما نيجي عند الآية 86 بعد كده أو الآية 175 من سورة البقرة اللي احنا اتكلمنا عليهم أو هنتكلم عليهم في موضوعها هنقول إن احنا قبل كده ذكرناهم في آه، الحلقة مثلا الثانية. آه، الح- الآية رقم 86 في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك إيه؟ الذين اشتروا الحياة الدنيا ما تقولش بقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لا اشتروا الحياة الدنيا طيب آه عرفنا ان هي دي الآية الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة طب ازاي آه اتذكر ان هذه الآية لما انا بقرأها آه ما اخطأش واقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى انا آه، لقيت بفضل الله لما برضه الواحد عشان كده يتبعها في القران شويه آه، يقدر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه العلامه لو بصيت لقيت الايه رقم 85 من سوره البقره يعني الايه اللي قبليها على طول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك ها فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا ايه الا خزي في الحياه الدنيا يبقى الايه رقم 85 ذكر فيها كلمه ايه آه، الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا يبقى نتذكر لما نيجي في الآية رقم 86 آه، 86 اللي بعديها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يبقى نقدر دلوقتي أعطينا الثلاث علامات بتاع الثلاث آيات وعرفنا إن شاء الله نعطي علامة لكل حاجة وعايز أزود حاجة في الآية رقم 86 سورة بقرة ولو إن يعني إن شاء الله لما هتيجي مكانها هنقولها تاني لأن دي علامة تانية آه، أولئك الذين اشتروا لما قلت هنا دي الآية الوحيدة في القرآن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دي الآية الوحيدة وكذلك ها وكذلك نهايتها برضه لم ترد في القرآن إلا في هذه الآية يعني برضه الآية الوحيدة اللي ختمت ولا هم ينصرون بالصاد مفيش ولا هم ينصرون إلا في هذه الآية ولكن باقي المواضع ولا هم إيه ينظرون بالظهر لكن هنا ولا هم ينصرون دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها حرف الصاد ولما نيجي لو- آه، كويس إن حولناها لكن لما تيجي موضوعها إن شاء الله نبقى نقولها آه، بعد كده الآية رقم 11 آه، الآية رقم 17 البند رقم 11 الآية رقم آه، 17 آه، كنا برضو ضربنا بيه أمثلة في أول حلقة آه، الآية رقم آه، 17 آه، اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هنلاقي الآية اللي جاية بعديها الآية رقم 18 صم بكم عمي فهم إيه لا يرجعون وقلنا إن آه، صم بكم عمي فهم آه، جاءت في القرآن مرتين يعني جاءت في القرآن كله صم بكم عمي فهم لم ترد في القرآن إلا مرتين في هذه الآية رقم 18 وفي الآية رقم 171 صم بكم عمي فهم إيه لا يعقلون وزي ما قلنا قبل كده ان بيحصل لبس برضه كثير علشان جايه في اول الايه زي الايه دي برضه صم بكم عمي فهم والثانيه صم بكم عمي فهم فالبعض بيقول صم بكم عمي في اول مره لا يعقلون والمره الثانيه يقول لا يرجعون او الاثنين لا يعقلون يبقى بيخطأ آه، ما بيتذكرهاش يعني آه، البعض و- وفي بعض الاحيان وفي بعض الاحيان طبعا بيقولها صح آه، لا انا مش عايز في بعض الاحيان وبعض الاحيان دي لا انا عايز اتاكد آه، بندي العلامه في كل ايه عشان اعرف امتى لا يرجعون وامتى لا يعقلون آه، زي ما قلت قبل كده هوت ان الايه الاولانيه اللي هي صم بكم عمي فهم لا يرجعون الايه اللي قبليها هذا مثل ضربها الله سبحانه وتعالى لمين للمنافقين الذين كانوا يظهروا الإيمان ويبطنوا الايه يبطنوا الكفر والنفاق فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل اللي اللي ربنا عطاله آه، الآيات الواضحة والهداية ثم ارتد وكفر ونافق فسبحان ربنا سبحانه وتعالى ايه زي ما قلنا قبل كده في الآية التالية يختم على قلبه ويطبع على قلبه فبعد النور اللي هو كان فيه اللي هو نور الإسلام ونور الإيمان آه، تركهم في ظلمات لا يبصرون ما يقدروش يرجعوا تاني إلى هذا النور بعد ما ربنا ختم على قلوبهم آه، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله إيه بنورهم وتركهم في إيه في ظلمات لا يبصرون فأول أنا بقرأ هذه الآية ولاقي في ظلمات لا يبصرون وقفوا في الظلمة ظلمة ال- ظلمة ال- الكفر وظلمة النفاق فهذه الظلمة اللي- آه، خلاص الدنيا ظلمت عليه ما يقدروش يرجعوا تاني يبقى نقول ايه صم بكم عمي فهم لا يرجعون يبقى نقول فهم لا يرجعون ودي حقيقة واضحة في الآية اللي بعديها واضحة في الآية اللي بعديها آه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في الآية بقى 171 عن الكفار آه، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم إيه لا يعقلون لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب هنا المثل للإيه للكفار آه، زي الحيوانات الل- كمثل الذي ينعق مين اللي بينعق الراعي اللي بيرعى لل- للغنم ويرعى للحيوانات آه، بينادلهم هم ال- هذه الحيوانات آه، تسمع الصوت لكنها لا تعي ما يقول هذا الراعي مش فاهمه بتقول ايه ده ربنا سبحانه وتعالى والرسول يدعوهم الى الايمان آه، صم بكم عمي فهم لا يعقلون ان هم كالحيوانات كالحيوانات وربنا سبح- سبحانه وتعالى شبههم بالحيوانات التي تنعق والتي ينعق لها صاحبها آه، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يبقى تفتكر كلمة الحيوانات هنا ال- كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي هذه الحيوانات لا تعقل وليس لها عقل صم بكم عمي فهم ايه لا يعقلون والآية اللي قبلها كمان برضه فيها برضه لا يعقلون يبقى تربط هذه الآيات وبقول لك إنها وردت مرتين في القرآن فقط ثم بكم عمي الأولانية فهم لا يرجعون عن المنافقين ثم بكم عمي فهم لا يعقلون عن الكفار والمثل بيوضح ال- الآية وبيوضح ختام الآية ولو تمعنا في سياق الآية آه، لا يمكن نخطأ إن شاء الله آه، بعد كده الآية رقم 21 في سورة البقرة الآية رقم 21 في سورة آه، البقرة يا أيها الناس ها يا أيها الناس إيه اعبدوا ربكم خلي بالك بقى من كلمة إيه اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون يبقى هنا آه، أول مرة في القرآن الكريم يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها الناس بيخاطب الناس أول مرة يخاطب الناس عموما بيقول لهم يا أيها الناس إيه اعبدوا ربكم ليه بقى بقولها لأن آه، في كثير يجي عند هذه الآية يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم وليه بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم لأن آه، وردت كثيرة في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم فبيخطأ لكن زي ما قلت قبل كده لو أنا عرفت ان كل القرآن آه، بيجي مثلا في مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم آه، آيات كثيرة يعني ولكن آه، لم ترد يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا مرة واحدة فلما نحدد له هذا الموضوع ونقول له ما جاتش في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا مرة واحدة وجاءت إمتى؟ في أول خطاب لربنا سبحانه وتعالى للناس ليه؟ لأن طبعا زي ما قلت قبل كده العبادة آه، هي آه، أسمى شيء وهي المطلوبة وهي دي اللي هتحقق التقوى كمان هي دي اللي ح- ولذلك حتى الآية ختمت بإيه؟ لعلكم تتقون يبقى ما نجيش في أول مرة هنا نقول يا أيها الناس اتقوا ربكم حتى أن الله سبحانه وتعالى آه، قال آه، برضه وما خلقت الجن والإنس إلا إيه إلا ليعبدون دي الغاية الغاية بتاعت خلق الإنس- ال- الإنسان آه، وخلق الناس جميعا لعبادة الله سبحانه وتعالى فلما نيجي أول مرة في خطاب الله سبحانه وتعالى للناس وعارف إن دي أول مرة جاءت في ال- في سورة البقرة ولسه احنا في الآية رقم 21 لم تأتي قبل قبل كده في أي موضع يبقى يا- العبادة نقدم العبادة مش التقوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وبعد كده بقى إيه التقوى وما نكررش بقى في القرآن كله ما نقولش خالص في القرآن كله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا خلاص يعني اطمن إن ما فيش آه، حاجة بعد كده أي آية هتيجي يقول فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولكن لم تأتي إلا في هذه إيه الآية ف- وبعدين تتختم لعلكم تتقون لأن هذه العبادة هتحقق التقوى إن شاء الله آه، بعد كده الآية رقم 22 الآية رقم 22 هتلاقوها في البند رقم 3 في الكتاب والحقيقة ال- هذا هذه الآية برضو من ضمن آه، ال- المتشابهات اللي جاءت فيها متشابهات كثيرة في القرآن آيات كثيرة جاءت آه، آه، مثلها في القرآن ولكن مع الاختلاف في بعض الأشياء اللي بتسبب الايه بتسبب اللبس عند آه، بعض الحفاظ وبفضل الله سبحانه وتعالى لما هنقولها إن شاء الله هتستفيدوا ان شاء الله وان شاء الله نثبتها وعايزين احنا نطلع من كل حلقه ان شاء الله مثبتين هذه الكلام ونعيد عليه بحيث ان خلاص يعني الحاجات اللي سمعناها ما ننساهاش آه، ودي حقيقة برضو من ضمن من ضمن الإيجابيات في هذه الحلقة إن شاء الله ان بالنسبة لهذه الدورة ان احنا لما نيجي نشرح هذا الكتاب برضه هقول زي ما قلت المرة اللي فاتت الكتاب موجود اه الكتاب موجود وممكن اي حد يقرأه وطبعا ده خير ولازم كل الناس تقرأه وتعرف العلامات اللي فيه وطبعا هتستفيد لكن لما بن احنا بنحدد ايات معينة واجزاء معينة ونمسكها ونسمعها ويمكن بقول حاجات اكثر من اللي في الكتاب وبقول يعني على راحتي غير الكتاب طبعا نستفيد اكثر فالشرح برضو ما من يعني احنا لما نيجي نمسك الكتاب ده كله ونقول اه ده الكتاب كبير طب ايه بتصفحه وبشوف حاجات معينه او لما بقف عند حته معينه بفتح الكتاب واشوفها ده صح اه ده صح لكن يمكن كثير ما بيجتهدش ان هو يقرا الكتاب من اوله الى اخره لا بيقول لما نقف في حته هشوفها لكن لما يكون الحكايه مخففه في في دوره وعلى مراحل وفي حلقات برضو ان احنا يبقى هنثبت هذا بس بعد ما نخلص الحلقه تراجعوا على الايات دي ونثبتها زي ايه مثلا زي مثلا ما ربنا الهمني ان احنا نحط بعد الحلقات وزي ما الاخوة عملوا والاخوات عملوا في الحلقة الاولى ان احنا نضم مثلا الشرح بتاع تفسير السعدي بعد الحلقة آه لو انا قلت لك تفسير السعدي الصوتي كويس وعايزك تشوفه هتبص تلاقيه الحلقات يمكن ما يقرب من 200 حلقة آه لان هي حلقات حلقات حلقات حلقات كثيرة يعني لما تحط قدامك على الكمبيوتر هذه الحلقات وتيجي تقول انا هسمع التفسير السعدي هتسمع ايه الحلقه الاولى بس وهتكسل او الحلقه الثانيه بس وتكسل تقول ده كتير او لما اجي احتاج لحته معينه هفتح هذه الحته لكن الميزه ان انا ما حطيتلكش تفسير السعدي كله مره واحده آه ليه يبقى تحس بان هي ايه بسيطه آه زي الحلقه الاولى حطينا صوره ايه الفاتحه سورة الفاتحة فتبقى سهلة آه كانت ربع ساعة يعني سورة الفاتحة آه شرحت لأن بقول لك تفسير بسيط وسهل وحلو قوي فشرحت في ايه في ربع ساعة فيبقى سهلة بالنسبة للجميع ان ان ياخد سورة البقرة ويحفظ النهاردة مثلا هنضم بعض الآيات في تفسير السعدي لبعد الحلقة فهتبص ليها خفيفة عليكم ان احنا نسمعها وبالذات يبقى في تواصل وفي استمرارية لهذا الحديث نرجع تاني للآية رقم 22 اللي هي البند رقم 13 في الكتاب قوله تعالى الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وإيه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هنبص نلاقي إن في عدة مواضع في القرآن الكريم جاءت هذه الآية وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء إيه ماء أو أنزلنا من السماء ماء آه المهم الآية اللي بعدها يبقى دي حصل فيه تشابه في هذا الموضع كأول آية مع آيات أخرى أنزل من السماء ماء بس بقى إيه اللي بعديها ده اللي بيحصل فيها نفسه بنبص نلاقي آه جاءت على ثلاث صور جاءت على ثلاث صور لما نقسمها هنلاقيها سهلة جدا إن شاء الله مش هننساها أنزل من السماء ماء يا إما بقى يجي بعديها فأخرج به فأخرج به أو هيجي بعديها فأخرجنا به أو هيجي بعديها فأنبتنا يبقى خلاص يبقى كل الآيات اللي جاءت في القرآن اللي جاء فيها وأنزل من السماء ماء يبقى يا إما فأخرج به يا إما فأخرجنا يا إما فأنبتنا طيب يا سيدي قول لنا إيه بقى العلامات أو إزاي أنا أتذكر وما يحصلش عندي لبس بسيطة جدا زي ما بقول دايما انها لما جاءت اول مرة في القرآن اللي هي في الاية ديت الاية رقم 22 جاءت على ابسط صورة ايه ابسط صورة بقى فاخرج ولا فاخرجنا ولا فانبتنا انا شايف ان ابسط صورة الكلمة ابسط كلمة جت اللي هي في ايه فاخرج وكل فاخرج دي ابسط كلمة يبقى هي اول ما جاءت في القرآن في سورة البقرة وأنزل من السماء ماء إيه فأخرج يبقى لما تتذكر أن تلاقي في سورة البقرة في أول موضع وأنزل من السماء تجيب أسهل كلمة وأنزل من السماء ماء فأخرج به لأن لسه دي البداية فأخرج به طيب هل جاءت بقى فأخرج به تاني في القرآن اه يبقى ما جاءتش الا فاخرج به الا مرتين في القرآن لما تعرف هذا يبقى انت فاكر ان في سورة البقرة معاها سورة ايه ابراهيم يبقى سورة البقرة معاها سورة إبراهيم الموضعين فقط في القرآن اللي في أخرج دي لما تعرف إن هم موضعين يبقى عمرك ما هتلخبط تاني تقول في أنبتنا ولا في أخرجنا آه ال- الآية رقم 32 من سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وإيه برضه وأنزل اهي وأنزل من السماء ماء فإيه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نفس الكلام يبقى يبقى ما جاءش آه، آه، فأخرج به إلا في سورة آه، البقرة عموما في سورة البقرة وعموما في سورة إبراهيم ولم ترد في موضع آخر في القرآن كله يبقى خلاص فأخرج به عرفت المواضع بتاعتها ننتقل إلى ال- ال- ال- الثاني اللي هو بقى إيه فأخرجنا فأخرجنا أنت أنا سماء ماء فإيه فأخرجنا به فأخرجنا برضه فأخرجنا دي بقى بقى- جاءتش إلا ثلاث مرات في القرآن فأخرجنا ما جاءتش إلا ثلاث مرات في القرآن اللي هي في سورة الأنعام نقول لك الآية آه، رقم 99 الآية رقم 99 في سورة الأنعام آه، وكذلك الآية رقم تر- آه، 53 في سورة طه والآية رقم 27 في سورة فاطر يبقى ما جاتش إلا ثلاث مرات فأخرجنا يبقى فأخرج به جاءت مرتين في سورة البقرة وسورة إبراهيم أما فأخرجنا جاءت ثلاث مرات يبقى الأولانية مرتين بعد كده ثلاث مرات الأنعام وطه وفاطر بس الأنعام وطه وفاطر لو نقرأ ال- هذه ال- الآيات آه، في سورة الأنعام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا أهي، فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء في سورة طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي ايه جعل لكم الارض مهدا وسلك والذي ولا الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا الله وجعل لكم فيها سبلا ولا وسلك لكم فيها سبلا ليه هو في حاجه ثانيه اه في حاجه ثانيه اه هنجتهد بقى نفكر فيها ويبقى لما تيجي في موضوعها هنقولها لكن نفكر ان طه لا ودي مش موضوعها دلوقتي احنا هنقول في حاجه ثانيه يبقى طه الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا اه، وانزل من السماء ماء فايه فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى يبقى ايه فاخرجنا به ده الموضع الثاني بتاع فأخرجنا به الموضع الثالث اللي قلنا فأخرجنا به في سورة فاطر الآية رقم 27 عشان لما تيجي في سورة فاطر ما تنساش وما تقولش فأخرج به ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يبقى هي دي الثلاث مواضع اللي جاء فيها فأخرجنا دي اللي تتحفظ يبقى تتحفظ فأخرجنا جاءت كم مرة وفي أي المواضع وأخرج جاءت كم مرة وننتقل إلى ال- الصنف الثالث من هذه الص- الصورة الثالثة من هذه الصور اللي هي فأنبتنا فأنبتنا لم تجئ إلا مرتين يبقى فأخرج به جاءت مرتين وفأنبتنا برضه جاءت مرتين أما في أكبر حاجة فأخرجنا به جاءت ثلاث مرات جاءت فين بقى فأنبتنا أول موضع جاءت فيه فأنبتنا في سورة النمل سورة النمل الآية رقم 60 أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء اهي أنزل لكم إيه من السماء ماء فأنبتنا به حدائق وكلمة حدائق دي ذات بهجة لم تجئ إلا هنا في سورة النمل فأنبتنا به إيه حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة كل الآيات الثانية فخرجنا به نبات كل شيء فخرجنا به أزواجا من نبات سبلة فخرجنا به ثمرات لكن فأخرجنا به حدائق افتكرها كده فخرجنا به فانبتنا به حدائق ما جاتش الا في سوره الايه النمل فانبتنا به حدائق ذات بهجه يبقى اول موضع جاء فانبتنا به آه، في سوره النمل الايه رقم 60 امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه دي جاءت في سوره النمل آه، الوضع الموضع الثاني اللي جاء فيه برضو آه، آه، في أنبتنا اللي هي في سورة آه، لقمان الآية رقم عشرة آه، جاء فيها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وإيه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يبقى هنا بقى ايه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم يبقى لم تجئ فانبتنا الا في آه، الموضعين دولت النمل ولقمان اما يعني آه، خلاص احنا دلوقتي قلنا هذا ال- العلامات وخلصنا هذا الموضوع لكن أنا عايز أدي حاجة زيادة عن هذا الموضوع اللي جاءت في سورة إيه النمل في سورة النمل آه، الله سبحانه وتعالى قال ايه اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء لم ترد في القرآن كله وانزل لكم من السماء ماء الا في هذه السورة لا كله ايه وانزل من السماء ماء كلها ايه وانزل من السماء ماء اما لكم دي لم ترد الا في سورة ايه النمل فلما تيجي تقرأ في سورة النمل تعرف ان هي السورة الوحيدة وانزل لكم كلمة لكم دي ما جاتش في سورة ايه النمل انا بقولها كذا مرة ليه عشان ما تنساهاش وعشان تتذكرها أما في باقي المواضع ما تقولش لكم خالص وأنزل من السماء ماء لكن تقول لكم اللي في إيه في سورة إيه النمل إن شاء الله وهي دي الآية الوحيدة اللي جاء فيها وأنزل لكم آه بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 23 من سورة آه البقرة الآية رقم 23 من سورة البقرة آه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الحلقة دي بقى متميزة بإيه الحلقة دي متميزة أن كل شوية أقول إيه أول مرة جاءت في القرآن ليه طبعا لكل آية دي إحنا في سورة البقرة لسه في البداية فكل شوية هنقول إيه أول مرة تاجي في القرآن ودي حقيقة لأن دي إحنا لسه في الحلقة الأولى فكل الحاجات اللي بنقولها لم ترد قبل كده ولذلك أنا بعطي علامة بقول عشان جاءت أول مرة او يعني ان انا بتذكرها بانها جاءت اول مرة هنا في قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله ليه بقى فاتوا بصورة دي تكررت في القرآن كذا مرة هنقولهم فلما نقول فاتوا فاتوا بصورة يبقى تكررت كذا مرة وعشان كده بيحدث اللبس في هذه الآيات لكن أنا بعطي علامة في أول مرة لما جاءت في أول مرة في القرآن جاءت فيها حرف الإيه بصورة من مثلي من من دي اللي هنا إيه للطبعيد يعني بصورة من مثلي من آه يبقى هنا للطبعيد جاءت أول مرة جاءت للطبعيد يبقى صورة من مثله ده كل ده أنا بدي علامة للتذكير وبكرر للتذكير جاءت فين بعد كده جاءت في سورة يونس احنا عارفين سورة يونس طبعا بعد سورة البقرة سورة البقرة دي أول حاجة سورة يونس أم يقول أم يقولون أم يقولون أم يقولون اشتراه قل برضه قل فأتوا بسورة أم يقولون اشتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين جاء فيها إيه بقى فأتوا بسورة ما نقولش من لا خلي من للطبعيد الصغيرة دي لإيه لسورة البقرة أول مرة أما بعد كده نشيل من بقى مش هتيجي خالص من بعد كده فأتوا قل فأتوا بصورة مثلي عايزين ايه صورة واحدة هنا جاءت بصورة ايه يونس ايه بصورة صورة واحدة فأتوا بصورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ليه انا بذكرك بقولك صورة واحدة لان انا بقول ان, إن انا بزود كل مرة بزود من الاول للطبعين بعد كده في صورة يونس جاءت بصورة ما فيهاش طبعين بصورة مثله وبعد كده سورة هود طبعا احنا عارفين ان سورة هود جاءت ايه سورة هود جاءت بعد سورة يونس سورة هود جاءت تتلي تتلو سورة ايه يونس جاء بعديها وعشان كده بتذكر ان في سورة هود اللي جاءت بعد سورة يونس قل فأتوا برضه بايه ب 10 سور بقى يبقى فأتوا يونس فأتوا بسورة لما تيجي بسورة هود اللي هي بعد سورة يونس يبقى مش هتكون سورة واحدة بقى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وسورة يونس وسورة هود الاثنين الاثنين بدأوا بنفس القول نفس الآية في سورة يونس نفس الآية بتاعت سورة يونس هي نفس الآية بتاعت سورة هود في اختلاف اختلاف وحيد هنا قل فأتوا بسورة مثله الثانية قل فأتوا بعشر سور مثله برضه بدأت سورة هود أم يقولون افتراه نفس القول أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ولكن زاد عليها إيه كمان آه عشر صور ولما زاد عليها عشر صور كمان جاء فيها كلمة مفتريات يعني ما جاءتش كلمة مفتريات في مثل هذه الآيات إلا في سورة إيه هود ما جاءتش كلمة مفتريات في كل هذه الآيات إلا في سورة هود واحنا قبل كده في الأمثلة اللي احنا اعطيناها في أول حلقة قلنا ان سورة هود فيها اختصت بحاجات لم تأتي في القرآن كله كل البقرة ويونس وهود واللي لسه هنقوله في سورة القصص آه لم تأتي إلا في سورة إيه هود اللي هي إيه عشر سورا مثله إيه مفتريات كذلك هنلاقي آه آه هي المفروض ان احنا كده خلصنا هذه العلامات اللي هي قل فأتوا بصورة او قل فأتوا بصورة من مثله او بعشر صور خلاص لكن انا اضفت لها حاجة برضو كده علشان الموضوع متكامل ليه اضفت لها عشان ختام الآية نفس ختام الآيات اللي فاتت اللي هي جاءت في سورة القصص آه قوله تعالى سورة قصص قل فأتوا بقى ايه بكتاب قل فأتوا بكتاب يبقى برضه جاءت متناسقة مع الكلام اللي احنا بنقوله الاول بسورة من مثله وبعدين فأتوا بسورة وبعدين فأتوا بعشر صور وبعدين في سورة القصص اللي هي آخر واحدة فيهم يقول إيه قل فأتوا بكتاب كله بقى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وهنلاحظ ان كل هذه الآيات اللي هي أربع آيات ختمت برضو آه إن كنتم صادقين كل هذه الآيات ختمت بإيه إن كنتم صادقين ولم ترد مفتريات إلا في هود اللي هي فيها عشر إيه سور آه بعد كده آه بعد كده قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا الآية رقم 32 من سورة البقرة الآية رقم 32 من سورة البقرة دي فيها برضو عدة أمور عايز أقولها إن زي ما قلنا قبل كده في برضو بداية حلقات قول مين قول مين ده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قول الملائكة قول الملائكة بخطب الله سبحانه وتعالى قال سبحانك لا علم لنا, إن لنا إلا ما علمتنا إنك إيه أنت العليم الحكيم آه طيب هنا إنك أنت العليم الحكيم هنا تقدمت العليم على الحكيم ده موضوع غير اللي بنقوله هنيجي دلوقتي الكلام اللي احنا الأسئلة والأجوبة اللي احنا جاوبناها لكن في هذه الآية آه دي مش هتتنسي إن شاء الله مش هتقول إنك أنت الحكيم العليم ليه؟ لأن الآية واضحة قالوا سبحانك لا علم أهو يعني قالوا إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا جاء العلم مرتين في الآية وبيفوضوا العلم إلى الله فهذه الآية تركيزها في إيه؟ تركيز اللي فيها على العلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كذلك لما نعرف ان ما جاءش في القرآن كله انك انت العليم انك انت العليم الحكيم ما جاءش في القرآن كله الا مرة واحدة في هذه الآية رقم 32 في سورة البقرة فلما نيجي بعد كده في اي موضع هنتذكر وما نقولش انك انت العليم الحكيم ولا جاءت ولكن جاءت ايه بقى انك انت ايه علام الغيوب انك انت علام الغيوب انك انت علام الغيوب دي ما جاتش الا مرتين برضه والمرتين جم في سورة البقرة المرتين جم في سورة البقرة في سورة المائدة اسف المرتين جم في سورة المائدة وجاءوا برضه في ربع واحد في القرآن كله في الربع الاخير من سورة المائدة في الربع الأخير من سورة المائدة الربع بتاع إيه يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل يبقى دي جاءت في مشاهد يوم القيامة يعني إنك أنت علام الغيوب لم ترد إلا في الربع الأخير بتاع سورة المائدة في مشاهد يوم القيامة مرة جاءت على ألسنة الرسل يوم يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم والله أعلم فبيرد عليه قالوا سبحانك لا آه قالوا إنك أنت الإيه العليم الحكيم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وكذلك جاءت برضو على لسان عيسى بن مريم عليه السلام برضو آه في مشاهد يوم القيامة عندما يسأله الله سبحانه وتعالى هو أعلم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال قالوا قال إيه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم شوف برضه العلم برضه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت إيه علام الغيوب يبقى إنك أنت علام الغيوب ما جاءتش إلا مرتين في القرآن وإنك أنت العليم الحكيم جاءت أول مرة على لسان الملائكة في أول سورة البقرة رقم 32 كان بقى بعد كده اللي هو نجي الى سؤال الحلقة عشان نختم بيه عشان نختم بيه ان شاء الله سؤال الحلقة اللي هو آه كان عن العليم الحكيم ولا حكيم عليم ويوم أكثر انتشارا وقال لهم أقل انتشارا الحمد لله أنكم يعني آه متفهمين آه للوضع اللي أنا بقوله بالنسبة لأنك أقل انتشارا يعني إيه والأكثر انتشارا يعني إيه وجاوبتوا إجابات زي ما قلت إجابات صحيحة ولكن أنا باختصر الموضوع وعايز نعرف ازاي لما نقول بقى اقل انتشارا واقل واكثر انتشارا نحدد ونقول الايات اللي جاء فيها اقل انتشارا ونحفظ الايات الاقل انتشارا انا لا اكلفك ومش عايز كمان ارقام الايات انا مش عايز ارقام الايات مجرد انك تقول لي اسم السوره اللي جاء فيها هذا القول وخلاص ليه لان كل سوره هنقولها ما تكررش فيها حاجه ثانيه اه ما تكررش فيها حاجه ثانيه فالحمد لله فمش عايز بقى نحفظ ارقام الايات ومش عايز اجيب الايات بتاعت كلها بتاع الاكثر انتشارا لان هنتوه زي ما قلت لا انا عايز احدد يبقى لما نيجي نقول ايهما اكثر انتشارا عليم حكيم مع العليم الحكيم ولا حكيم عليم ولا الحكيم معاها الحكيم العليم عايز اقول بقى ان الاكثر انتشارا في القرآن عليم حكيم ومعاها العليم الحكيم انا مش هخش دي جت كم مرة ودي جت خلاص كله عليم حكيم او العليم الحكيم دي الاكثر انتشارا ما يهمنيش يبقى انا لا اعرف واحدد الاقل انتشار ليه لان دي السهله اللي اقدر احفظ مكانها واللي بعد كده لما نيجي نقرا القران هنقول اه لا دي سوره كذا لا ما جاتش فيها بقى ايه آه عليم الحكيم خالص آه لكن يعني لو انا عايز اقول لك نبذه بسيطه كده بتذكرك برضه يعني فيها حته برضه كده يعني دايما نقول ايه الانفال مثلا سوره الانفال والتوبه ويونس آه يوسف دي حاجات بسيطه بقولها يعني كل ما جاء فيها جاء فيها عليم حكيم كل ما جاء فيها العلم تقدم عن الحكمه في سوره الانفال والتوبه ويونس والنور التوبه والانفال ويوسف والنور لكن في مواضع ثانيه فعشان كده مش عايز اخش في هذا الموضوع لكن انا بحدد جاءت فين بقى الاقل انتشارا اللي هو الواجب علينا ان انا احفظه الواجب علينا ان انا احفظه اللي هو حكيم عليم يبقى جاءت حكيم عليم في القران كله في خمس صور شو بقى لما اقول لك ان لم ترد حكيم عليم الا في خمس صور خلاص يبقى انا احفظ بقى الخمس صور دي انهي خمس صور ويبقى عرفت انا المواضع دي يبقى بعد كده مش هتلخبط ان شاء الله هقول لك بقى ان كل ما جاء في سوره الانعام انا بحطه ده ايه كموضع واحد او دي صوره واحده صور الانعام كلها صوره واحده جاء فيها ثلاث مرات حكيم عليم كذلك جاءت في سورة الحج وسورة النمل برضه تقدم الايه تقدم الحكيم على العليم في سورة الحج وسورة النمل وسورة الزخرف وسورة الزاريات يبقى خمس سور في القرآن جاء فيهم حكيم الحكيم الحكمة قبل العلم جاء فيهم شو هقول ايه الحكمة عشان ما تقوليش لا الحكيم ولا حكيم لا عموما آه تقدم الحكمة على العلم في خمس صور ده اللي يهمني اللي هم صورة ايه لان انت مش هتخطأ يعني لما تيجي في صورة الزخرف او الزاريات لا يمكن هتخطأ فيها لان هتقول وهو ما دام وهو زي ما بعض الناس قالوا وهو بتيجي قبل ال حكيم العليم انه هو الحكيم العليم يبقى دي مش هيحصل فيها اللي جاءت في سوره الزخرف وسوره الزاريات يبقى انا اعرف الخمس صور اللي هم ايه الانعام دي اللي مهمه عندي الانعام الحجر النمل الزخرف الزاريات وتقرا الايات ديت اللي جاءت فيها انا هديك الارقام بتاعتهم عشان ترجع للمصحف وتقراهم في المصحف الانعام كل ما جاء في سوره الانعام جاء حكيم عليم الايه رقم 83 83 128 139 بعد كده سوره الحجر الايه اول مره تيجي بعد الانعام سوره الحجر أول مرة جاء فيها حكيم عليم بعد كده سورة الحجر الآية رقم 25 وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم سورة النمل الآية رقم 6 سورة النمل الآية رقم 6 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم آه بعد كده سورة الزخرف اللي جاء فيها الحكيم وهو الذي في السماء إله الآية رقم 84 من سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم سورة الذاريات الآية رقم 30 آخر موضع قالوا كذلك قال قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم يبقى أنا دلوقتي ما أخطأش إن شاء الله في القرآن كله الحكيم العليم أو حكيم العليم مع العليم الحكيم ونكتفي بهذا القدر عشان كده ساعة الميعاد بتاعنا ان شاء الله انتهى ولكن عايزين نقول ان احنا ان شاء الله في المرة القادمة مهم جدا جدا جدا الحلقة القادمة لأنها هتركز على أول شيء في قصص الأنبياء اللي هي قصة آدم عليه السلام برضو تحضروها وتشوفوا الأماكن اللي جاء فيها كم صورة ورد فيها قصة آدم عليه السلام وإيه الاختلافات التي وردت فيها وفيها مواضع كتير وفيها لبس كتير جدا وفيها اختلافات كتيرة جدا وكل آية مختلفة عن تلف حاجات كتيرة جدا وفيها تشوه في حاجات كتيرة جدا إزاي نفرق إن شاء الله كل حاجة في صورة آدم وكل شيء في التشابه بينهم إن شاء الله هندي فيه علامة وهنجتهد إن احنا نحفظهم وإن شاء الله ربنا يثبت لنا القرآن إن شاء الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات